تشن الدنيا فرحا معنا والأمل مسجد حسين المشرق ببورسعيد يتبعنا تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا الدرس من جملة دروس المدرسة الربانية لكننا سنقفز قفزة ونعود مرة أخرى لما كنا فيه بمناسبة ليلة المغفرة ليلة النصف من شعبان فسنقفز قفزة لنتكلم عن التربية بالأخلاق وكنا سرنا في هذا في سلسلة إصلاحات قبل شهر الرحمات وحديثنا الليلة عن خلق العفو عن خلق العفو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا يطلع في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان على جميع الخلق فيجمع فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ومشكلة الشحناء إنها مشكلة تدل على فساد في القلب ومشكلتها أنها مرتبطة بمعاملة الخلق معاملة الناس فنحن نحتاج أن نتعلم هذا الدرس درس العفو لأنه ليس باليسير وليس بالأمر الهين كيف لا وقد رغب الله تبارك وتعالى صديق الأمة أول من يدخل الجنة من الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه رغب الله أبا بكر في هذا في قصة الإفك في قصة الإفك لما مصطح ابن أسافة وكان قريبا لأبي بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه من أغنياء الصحابة وكان ينفق عليه كان بيديله شهريات ثم خاض مصطح في عرض أمنا عائشة في من خاض وهي كده الفتن يعني لما حد يطلع بكلمة والكلام يكتر فهتلاقي الناس في ناس بتتقسم ناس تروح شمال وناس تروح يمين وده اللي حصل من غير ما يتثبتوا مجرد ان واحد جه قال ايه حكايه صفوان بن معطل ده اللي جاب ناقة سيدة عائشة ودخل بيها يعني دخل بهذه الناقة في وسط جيش الصحابة الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة هم كانوا فين كانوا بيعملوا ايه وخاضوا في الافك رغم ان هم ما شافوش حاجة وناس بدأت تتكلم وتخوض في هذا منهم مصطح فبطبيعة الحال أبو بكر رضي الله عنه قلبه أكيد يعني بنته الطاهرة الصديقة بنت الصديق بيتقال في عرضها كده وعلى مدى 40 يوم الناس بتخوض في عرضها وهي متعبة وبيت عائشة رضي الله عنها مهدد بالطلاق وسمعة أبو بكر ملوثة ومصطح اللي النبي اللي سيدنا أبو بكر بيديله شهريات بيقول آه وليه لا ليه ما يكونش حصل فماذا صنع أبو بكر قال والله الذي لا إله غيره أقسم بالله والله لا أعطيه مالا أبدا خلاص والله ما أنا مديله فلوس فأنزل الله جل وعلا آية من أرجى آيات القرآن في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ليه أرجى آية في القرآن بعض العلماء بيقول كده بيقولوا ما آيات كتيرة قوي أرجى آيات القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أرجى آية في القرآن وبيقولوا الآية دي من أرجى آيات القرآن ليه مصطح عامل مصيبة ولا مش عامل عامل مصيبة فالنهاردة لما القرآن ينزل ليوم الدين نقراه في لوم أبي بكر في شأن رجل مخطئ ويدعوه الله أن يعفو عنه فاحنا إن أجرمنا في حق ربنا وأذنبنا في حق ربنا نقول له يا رب أنت أهل العفو إذا كنت لمت أبو بكر وسميته قوله الفضل والسعة وربنا الواسع وربنا ذو الفضل صح فإذا كان ربنا بيقول طالما أنت يا أبو بكر أنت صاحب فضل وربنا موسع عليك وانت صاحب خلق كريم مش انت اللي تحلف على مصطح وتمنع عنه لا اديله حتى ولو غلط فيك فاهمين بقى احنا هنعمل احنا ايه طب يا رب واحنا مجرمين ومذنبين وعصاة وانت اهل الفضل واهل السعة فاعفو عنا وصلت اعفو عنا اعفو عنا يا رب هنا العلماء قالوا ربنا قال في شأن مصطح قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم حثه على العفو فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقه التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا والله لا أنزعها منه أبدا لأنه قال له ولا يأتلي يعني ما تحلفش ولا يأتلي يعني ما تحلفش ما تحلفش على حاجة زي كده فالعفو خلق عظيم لأنه من صفات رب العالمين الله عفو ويقول القرآن ان ربنا ايه يعفو عن كثير وانت لما تبقى مؤمن رباني عبد لله تعفو عن كثير اعلمك الكلام ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تغلط واحدة من امهات المؤمنين عائشة وحفصه وينزل قرآن إلى يوم الدين يحكي القصة وتنزل صورة كاملة تتكلم عن الواقعة دي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم اتفقوا هما الاثنين على انه لما يجي من بيت زينب وزينب دي كانت رقم اثنين في أزواج النبي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة قالت كده هي التي تساميني عند رسول الله هي رقم اثنين فأكيد هيبقى في مناوشات هنا فلما يجي من عند زينب تقولي له ايه ده انت ريحتك عاملة كده ليه ايه ده ريحتك مش حلوة خالص انا سمع انا شم ريحة مغافير مغافير دي حاجة كده ايه يشمئز منها يعني ليه ده انا واكل عسل لا لا لا لا ده ريحته وحش عشان ايه النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده وانا ريحتي مش كويسه طب انا اسف والله ما كنتش اقصد كذا بص النبي بيتعامل ازاي مع امهات المؤمنين واخد بالك طب ما ريحتي كده انت مالك انت ما تتدخليش في اللي اللي كيش فيه لا النبي صلى الله عليه وسلم انا كده طب خلاص اه، مش هاخد عسل تاني من عندها ويحلف على نفسه وبعد كده ينزل جبريل يحكي له قصه فيحصل ايه بقى بص العفو فيقول ايه واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا بالله عليك ما تقولي خلاص فلما نبأت به يعني هو قال لها ما تقوليش خلاص راحت قايله على طول واظهره الله عليه ادي العفو بقى عرف بعضه واعرض عن بعض يعني ما مسكهاش قال لها ايه بقى يصح يا عائشه بقى يا صح يا حفصه تقولي وتقولي وتقولي وتعملي وتسوي ويحصل وتمسك لها بقى ايه بالثانيه والدقيقه انما عمل ايه قال لها كلمتين وتغاضى عن الباقي هو ده العفو عرف بعضه واعرض عن عن بعض عشان كده ربنا في سورة التغابن اللي قبل سورة الطلاق والتحريم بعديها في سورة التغابن في آخرها قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم مراتك ممكن تبقى عدوتك وولادك ممكن يكونوا أعدائك أو ممكن يقطعوك عن ربنا ممكن يشغلوك عن ربنا ممكن متطلباتهم تبقى عندك أكتر من الجنة ويشغلوك ولو ما عملتش كده تبقى مشاكل طب نعمل ايه في المشكلة الكبرى دي يا رب قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم قال ثلاث حاجات اعمل ايه تعفوا ادي اول واحدة اهي، هي دي وتصفحوا وتغفروا قال لك طب احنا عايزين نفهم بقى عشان ما نقعدش نتكلم في موضوع واحنا مش فاهمين ده ايه ايه قصة بقى العفو والصفح والحلم والمغفرة اكيد كل حاجة ليها معنى مختلف ما قالش وان تغفروا فان الله غفور رحيم قال وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا قال لك الصفح الكرم والعفو انا ايه السلمة رقم اتنين في الصفح قبل ما اقول لك العفو قال لك الصفح جاي من صفحة الوجه دي بيسموها صفحة الوجه البشرة دي بيسموها صفحة وجهك يقول لك تمعرت صفحة وجهه وشه ايه احمر قوي صفحة الوجه فمنها كلمة ايه الصفح وش في وشه انا دلوقتي متضايق منك هم؟ بيني وبين بعض مشكلة فأنا اللي غلطان فيك يا عم فجيت قلت لك خلاص ما تزعلش أنا آسف أنا غلطت في حقك ما تزعلش قلت لي خلاص كده خلاص دي اسمها عفو يعني مش زعلان خلاص طب ما, ما تيجي نخرج مع بعض آه، يعني مش قوي كده يعني لسه شوية طب ما خلاص بقى ما تخليك حلو وخلاص لا معلش إيه، سيبني شوية طب متضايق مني لا خلاص والله الموضوع انتهى يعني بجد خلاص يا عم بقى ما قلت لك خلاص الموضوع انتهى كده ايه اسمه ايه ده اسمه عفو بدأت تعمل ايه بقى رحت رحت له مع- بعد كده انت لسه زعلان خليك جدع بقى يا عم جبت له هدية وبتاع راح بص في وشي وابتسم وشي في وشه دلوقتي خلاص يعني صافية لبن خلاص طب تعالى بقى مش عارف ايه خلاص كده اداني وشه المرة اللي فاتت بيقول لي خلاص خلاص بقى دي اسمها ايه عفو التانية اسمها ايه صفح المرة التالتة رحت له شفتش اللي حصل والدنيا وبتاع بجد يا جدع الدنيا بقت ده ايه ده ضحك وهزار ومعاملة مفيش احلى من كده دي اسمها ايه بقى دي المغفرة فهمتوا التلاتة الاولانية ايه قال لك العفو هو ترك المؤاخذة بالذنب مع المعاقبة فربما لا تغضب لكن تعاقب عشان كده العفو منزلة أدنى وهو ربنا بيقول لك يعني حتى دي ابتدي بدي ابتدي بالايه بالصفح يعني انا ابني غلط فبأدبه خلاص يا ابي انا مش قادر خلاص مش عارف ايه بس اديته كده ايه عصاية كده على الماشي ج- جيت اسف خلاص عاقبته بس عملت فيه كذا ممكن العفو يبقى فيه عقوبة المغفرة ما فيهاش عقوبة اجيبها لك منين يقول لك واحد اتحكم عليه بالمؤبد وطلع له عفو رئاسي ما هو كان ايه معمول له عقوبة اهو وتعاقب له شوية قعد له شهر في السجن شهرين في السجن هو عليه مؤبد بس عملنا عفو رئاسي يبقى تعاقب بس ما تعاقبش تماما وصلت كده المغفرة لا مفيش مفيش عقوبة يبقى العفو بيقول لك انت ممكن واحد عمل معاك مشكلة فقلت له ما كانش وبتاع وشدته مع بعض واداك كلمة اديته اداك عشر كلمات اديته كلمتين حقك عشر اديته كلمتين عاقبته بكلمتين وبعد كده قلت خلاص كده ده يدخل كل ده تحت العفو اعلى حاجة ان انت لا ما تعاقبش خالص وان انت تبقى قادر وتعفو يبقى دي ايه العفو الصفح قلنا اديله ايه صفحة وجهه وازالة اثر الذنب لكن ممكن يبقى مع الصفح شوية عتاب اداله وشه وهو بيكلمه خلاص وبيتكلم معاه بيقول له بقى انا برضه يا راجل تعمل معايا كده ممكن يعاتب شوية ده في الصفح اما الاحسان بالمغفرة فهذه اعلى الدرجات وهذه درجة الكرماء الحلم ان انت تمسك نفسك وما تغضبش وتكظم غيظك عرفتوا كده المصطلح يعني ايه عفو ايه اللي احنا عايزين نوصل له عايزين ان انت خلاص ما تشيلش ما تشيلش جواك عايزين نوصل للدرجة دي طب لو وصلنا لها ايه الفضل يعني لسه بنقول نبلغ ليلة المغفرة ان ما فيش جواك شحناء وايه كمان اول حاجة تبقى من عباد الله المتقين قلناها النهاردة وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس متقين يبقى اعلى الناس عند رب العالمين ويبقوا من المحسنين ويبقوا دول اللي في الفردوس الاعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ايه كمان قلنا تنال المغفرة لان ربنا قال وليعفو وليصاحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم يبقى سبب للمغفرة يبقى واحد تبلغ بها التقوى وال- ودرجة المحسنين اتنين ربنا يغفر لك تلاتة الله يدعو لصاحب العفو يوم القيامة الحديث رواه الخطيب البغدادي وذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أيها العافون عن الناس هلموا إلى ربكم يلي بتعفو تعالى ربنا وخذوا أجوركم وحق على كل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنة عالي اوي ما هو عشان كده هي مش سهلة وعشان كده انا الاول اقعد ارغبك فيها واقول لك الطريقة العملية للوصول للكلام ده بس خلونا كده نشوف لو عملنا العمل الفذ الكبير ده وتخلقنا بالخلق ده نبقى فين من المتقين من المحسنين نبقى ان شاء الله على رجاء المغفرة ثلاثة ان شاء الله تبقى من اسباب دخولك الجنة باذن الله اربعة لو بقيت من العافين تتحقق لك السلامة في القلب والراحة في البدن قال ابو حاتم البستي ولو لم يكن في الصفح وترك الاساءة خصلة تحمد الا راحة النفس وسلامة القلب لكان الواجب على العاقل ألا يكدر وقته بالدخول في أخلاق البهائم بيقول إيه سيدنا معاوية كان بيضرب بيه المثل في الحلم كان أحلم الناس فقالوا له أنت كده ليه قال لهم سهلة أوي. الناس عندي حاجتين ملهمش تالت واحد بقدر عليه واحد ما بقدرش عليه بقدر عليه انا النهاردة خليفة للمسلمين انا دي في الجند خدوا الراجل ده اسجنوه خلصنا فاتعب نفسي ليه واقعد بقى يجي لي ضغط وسكر ليه هو تليفون شيله ده يتشال واحد ما بقدرش عليه طب انا انكد على نفسي ليه واتحمل الامراض شفت الراجل شفت عمل ايه طب اعمل فيه ايه ده اسوي فيه ايه لازم اتصرف لا طب وبعدين يعني ما انت مش هتقدر عليه لا لازم نس- نعمل اي حاجة مش هتقدر عليه يبقى جبت لنفسك المرض يبقى انت الخسران شوف بقى نفس الفكرة في العفو بقى انا يعمل فيا كده ويتسوى ويحصل ويجرى ويت- ويضغط وسكر وسكتة قلبية ليه يا عم نفض الكلام ده كله شيله خالص ولا كأنه ففيه سلامة القلب وراحة البدن يبقى انت الكسبان بالعفو انت الكسبان خمسة العفو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزيدك عزا لا ذلا لان كل الناس يقول لك بقى انا اسامح عشان يركبني اسامح عشان ي- يبقى بعد كده مش عارف ايه والله في سمامة يحصل طب ليه ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا انت هتتعزز وربنا اللي هيعزك ومن اسباب العز ربنا جعلها كذلك النبي قال لنا انه كلما ازداد الناس ظلما فصبروا على مظلمتهم زادهم الله عزا آه واحد قال فيا كلمتين طب ليه بس والواحد بقى طب سمعتي طب حالي طب مش عارف ايه طب اتق الله واسكت وارفع شكواك لربنا لو انت مش هتعرف تاخد حقوقك بطريقة صحيحة ارفع شكواك لربنا وربنا هيعزك ان اجلا او عاجلا ربنا هيعزك وما ازداد عبد بعفو الا عزا جاء رجل الى جعفر بن محمد فقال وقع بيني وبين القوم مخاصمة على امر واني اريد ان اتركه واخشى ان يقال لي تركته ذلا حصلت خصومة وانا خلاص م- عايز اسامح بس انا خايف اسامح يقولوا لي يا ذليل يا كذا يا كذا فقال جعفر انما الذليل الظالم انما الذليل الظالم اوعى تفهمها بكلام الناس افهمها عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم وما ازداد عبد بعفو الا عزا ستة العفو من اعظم مكارم الاخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله وقال هو أنت مش عايز تبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم سكة النبي رفقته تتجاب ازاي أعني على نفسك بكثرة السجود بكثرة الصلاة وإيه كمان مش قال إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والله العظيم بالأخلاق والله العظيم بالحلم والصفح والعفو والمغفرة تبلغ رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وانا قلت لكم وما زلت ألح على المعنى ده لان ديننا كده ولان الفجوة هنا ولان المشكلة العظمى هنا اخلاق ان ديننا اعظم الامور فيه توحيد توحيد ربنا سبحانه وتعالى وحسن الخلق مع الناس قال ايه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن النبي قال صلى الله عليه وسلم الجنة هنقسمها الجنة درجات كثيرة جدا على عدد آيات القرآن 6200 وكذا آية وب 6200 وشوية درجة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا إيه ربض دي ربض يعني حوش الربض يعني إيه الحوش هو الجنة فيها أحواش فيها حوش قال لك لا المقصود هنا مش حوش المقصود هنا أدنى الجنة أقل حاجة يعني فأسفل الجنة قال أنا زعيم ببيت يعني أنا ضامن إن اللي هيعمل العمل ده هيدخل أدنى الجنة إيه بقى لمن ترك الجدال اللي هي مشكلتنا برضه كله بيتكلم وكله بيجادل واللي فاهم فيه واللي مش فاهم فيه يلا شغالين كلنا كده طب ليه بس ده النبي قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وربنا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بتتكلم وخلاص وبتجادل وخلاص بتجادل بإيه بقى أي حاجة أنت ليك موقف معين في دماغك بتتجادل بيه وخلاص صح غلط هي كده وبتحب تنتصر لنفسك ومش هتطلع بعد الجدال ده كله في الآخر خالص ما بتفهمش عيب يعني ده احنا شعب بيفهم في كل حاجة 90 مليون فقير ليه كده كل واحد بيفهم في حاجة يتكلم فيها انا ما بفهمش في السياسة ما اتكلمش في السياسة انا ما بفهمش في الصناعة ما اتكلمش فيها انا ما بفهمش في الفقه ما اتكلمش فيه انا مش تخصصي تفسير فما اتكلمش فيه لكن بيتجادل وخلاص فقال اللي يترك الجدل ولو كان الحق معاه يعني بص دي بقى يعني انت تحلف بالايمان المغلظة ان الحق معاك كتاب ربنا وسنة النبي والس- السكة واضحة اسكت وما تجادلش لقيت اللي قدامك عايز يجادل وخلاص قل له اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام عليكم يعني إيه لما يخش الكلام في دايرة اللي بيسموه الجدل السفسطائي الجدل اللي للجدل طيب الدرجة الثانية وسط الجنة قال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان محقا ولو كان مازحا نكتة واحنا شعب ابن نكتة يعني نكتة مرة واحد عمل كذا كذا كذا كذا يلا ها قال لك النكت دي عشان نتكلم صح النكت دي حاجة من اتنين يا اما بتتخذ على سبيل ضرب الامثال دي مش حرام انما اللي بتتخذ على سبيل السخرية من الناس عارف واحد بلدياتنا عمل كذا كذا كذا كذا كذا والناس ها ها ها ها او ده ما ينفعش ما تسخرش من حد لا تسخر من الفلاحين ولا من الصعايدة ولا من السواحلية ولا من التعطية ما ينفعش ولا تن- تسخر من اي حد ولا تسخر من غفير ولا من وزير ما تسخرش ليه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم انما في طريقة ممكن انا اوصل لك بيها رسالة ها بدعابة زي الحاجات بتاعت جحا دي عارفين ايه يحكي لك قصة كده يقول لك جحا مرة عمل مش عارف ايه هي قصة عاملة زي سائر القصص فيها دعابة بس الغرض منها ضرب المثل مش الغرض منها الكذب دي در... مثالها فين واحد من السلف قلت لكم قصته قبل كده اللي قال له ايه ضرب زيد عمرو عارفين النحو في اول كلمة في النحو ايه يديك آه، كده زيد وعمرو دول طول النحو على طول فاعل ومفعول والقصة دي فبيقول له ايه قال له انت راجل صالح قوي وما شاء الله عليك وبتفهم في كل حاجة الا في النحو قال ولما يعني جت على النحو علمنيه قال له طب خلاص نبتدي مع بعض ان شاء الله بعد الصلاة نبتدي نتعلم قال له يلا ها قال ضرب زيد عمرو هيشرح له الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول قال ولما ضربه قال له لا ضرب زيد عمرو ده مثال قال له لا مش مثال ضرب زيد عمرو ضربه قال له لا قال له هذا كذب وانا لا اتعلم علم اوله كذب يبقى ما تنفعش معانا دي فلا النكت اللي فيها الكلام ده دي ما فيهاش حاجه اللي هي ضرب المثال طيب قال لك حتى وان كنت مازحا ما تكذبش يعني ايه الحركات اللي بتتعمل دي وحبينا نعمل مقلب في فلان ولا بتاع حتى على سبيل المزاح وبعد كده خلاص هذا ان تركته وان كنت مازحا فانت في وسط الجنه طب اعلى الجنه بقى اللي عايزين نوصل لها دي ها رفقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه وصلت سبعه العفو الخلق ده اعظم من الصدقة طب يعني فيها ايه يعني الصدقة ده الصدقة دي دليل الايمان ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتي في ظل صدقته يوم القيامة دي تظلك بظل عرش الرحمن الصدقة دي ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار دي الصدقة دي من اعظم مكفرات الذنوب ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ده انت لو عملت ذنب من التقال قوي واستوجب غضب ربنا صدقة السر تطفئ غضب الرب دي الصدقة دي تقيلة قوي قوي فلما اقول لك ده في حاجة اتقل منها ده انت تبقى عارف ان الموضوع ده ثقيل قوي قوي في الميزان اثقل شيء في الميزان خلق حسن فين الشاهد ده قال الله جل وعلا قول معروف ومغفرة ادي عفو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم عشان كده هذا من فضل خلق العفو ان انت تعمل زي ابو ضمضم اللي قلت لكم عليه ده الذي كان يتصدق بعرضه اغتابوني يا عم خير وكان الامام الشافعي ليه كلمة ظريفة كان بيقول لو أني أردت أن أغتاب أحدا لاغتبت أمي لتكون أولى بحسناتي من غيرها واخد بالك أنا لو عايز أغتاب طب أغتاب حد بقى إيه ياخد حسناتي وأبقى فرحان شوية فلو هغتاب حد طبعا من باب المبالغة يعني ان هو بيقول الانسان مننا ما يغتابش خالص لانه كده بيفقد حسناته فبيقول لو كنت هغتاب حد كنت هغتاب امي مثلا امي تاخد حسناتي افضل وعلى هذا فالعفو افضل من الصدقة تمانية العفو صفة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع عائشة رضي الله عنها كانت تقول ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ايه رأيك في دي ولا يجزي بالسيئة السيئة الراجل جه وشد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما ظهر أثر ذلك ولو النبي عمل كده ها الصحابة هتقوم تطير راس الراجل وعمر كان جاهز كان جاهز يعني هو قام هيخلص لكن ما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم بسفه السفهاء وجهل الجاهلين إلا حلما وقالت وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله فينتقم لله أحكي لكم حاجة واحدة بس حادثة واحدة توضح صبره وعفوه وحلمه بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتاق للنبي اه والله مشتاقين للنبي في الزمن اللي ما يعلم به الا الله ده في المشاكل اللي احنا فيها دي عايز تترمي في حضن النبي كده انا ماشي معايا الاحساس ده شويتين كده وانا بحب اعيشكم معايا انتوا حبايبي عارف الحمامة اللي الصحابة جم راحوا واخدين ولادها خدوهم كده لقوها طارت فراحوا واخدين الولاد بتوعها فجاءت هذه الحمام تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قعدت ترفرف وتشكيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فزع هذه على أولادها مين العمل العملة دي فإنها شكت لي أهو احنا محتاجين نشتكي للنبي زي الحمامة دي عارف الجمل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مزرعة حد من الصحابة فهو دخل لقى الجمل جاله بيبكي الجمل بيعيط ف وقعد النبي صلى الله عليه وسلم واخده كده وكأنه بيسمعه وبعد كده قال لمن هذا الجمل بتاع مين ده قالوا له بتاع فلان قال فإنه شكى لي أنه يجيعه ويدئبه بيشغله كتير ومجوعه أو احنا مشتكين عايزين الشكوى دي للنبي صلى الله عليه وسلم عارف لما طلع النبي على جبل أحد وكان معاه أبو بكر وعمر وعثمان فأحد اتهز فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان عارف العلماء بيقولوا ايه قالوا اهتز احد شوقا لرسول الله الجبل ما استحملش اتهز وانت قلبك مش هيتهز وانت قلبك مش هيحن زي الجزع اللي فقد ايد النبي صلى الله عليه وسلم فقعد يبكي ويعيط ويصرخ عشان النبي اتعمل له م- خلاص منبر وهو هيفقد ايد النبي محتاجين النبي صح صلى الله عليه وسلم ومحتاجين اخلاق النبي تعال شوف درس العفو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انس كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد لابس لبس جاي من منطقة نجران برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي شدوا لغاية كتف النبي مبان شوف شد شد عاملة ازاي وقد أثر فيه حاشية الرداء هو لابس حاجة تقيلة عاملة زي الصوف فلما عملت كده أثرت ووضح أثر الشدة في جسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك اديني فلوسي عايز فلوس فالتفت إليه فضحك طب بالله عليك ده احنا يعني لو في أكمل درجات الحلم هبقى عامل كده يعني ده اخر يعني اللي هو يعني اتشدينا وات- واتبهدلنا ها وفي الاخر خالص بيديني فلوس استغفر الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله يا رب يا رب اخذ الشيطان يا رب صح هتعمل كده ولا هتعمل ايه قول لي هتعمل ايه واحد عامل فيك كده اخرتها استغفر الله استغفر الله يا ابني امشي يا ابني بطل يا ابني ابعد عني الساعه دي ما تخليش الشياطين بتتنطط قدامي ده اخرك انما تضحك له يعمل فيك كده فضحك له النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر له بعطاء عمل كده وما قالوش ك- حاجه ولا حاجه راح بيديله فلوس الف قلبه وفي روايه فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت الحاشيه في عنق النبي فأساء له أشد إساءة جذبه جذبة عنيفة وأثر وألم تألم النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة عنقه وانشق برده واللبس اتشق وباظ وطلب منه بعد ذلك مال بقسوة ثم هو بعد ذلك يعفو ويحلم ويتبسم في وجه الأعرابي ولا يزجره ولا يلومه بل يعطيه عطاء ايه ده بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم ده سيدنا النبي ده حبيبنا النبي ده قدوتنا وأسوتنا وحياتنا النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا النور النبي البلسم النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش عارف أطلع من الحتة دي عايز أكمل والله في العفو بس مش عارف أطلع أقول إيه كان ريقه شفاء وكان نفثه دواء أجيب لك الدليل تصلي كتير على النبي صلى الله عليه وسلم ريقه سيدنا علي يوم خيبر لما النبي قال مين هيمسك الراية مين أمسك الراية لعلمنا رجلا يحب الله ورسوله يمسك بهذه الراية لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويطلع بعد كده مين سيدنا علي فجاء وعينه ترمد عين فيها رمد مقفولة فهيمسك الراية ازاي عينه مقفولة فبصق النبي في عينه قال علي فكانت احد عين لي ما تقوليش ست على ست ولا حاجة من بتوع البصريات دي كلها كانت احد عين لي كان ريقه دواء وشفاء ونفسه نفسه اللي هو ايه كده سلم بن الاكوع في غزوة خيبر رجله اتفتحت حصل اتلموا عليه وبتاع المهم خد له طعنة فيها فدخل على النبي بيعكز فالنبي صلى الله عليه وسلم نفث فيها نفثات كده بس ثلاث مرات قال فنفث عليها ثلاثا فكانت أشد ما تكون وبقي أثر الجرح في رجل سلمة الرجل فيها جرح وما شاء الله يعني زي الفل فيقولوا له ايه ده ده بتاعت ايه دي قال لهم بس اصل النبي بس ايه نفس فيها شوية وبقت زي الرهوان سلمة ده كان معروف بأنه أكثر الصحابة عدوا يعني حاجة تانية خالص ده ال- النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمسك الإبل دي تبقى أنت راعي عليها جم الأعداء فأغاروا عليها راح هو كان غايب عن المكان راح جري وراهم جابهم خلص عليهم وخد النا- ال- ال- النوق وخد الحاجات البعيد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعه انت ما تعرفش سلمة بن الأكوع ده كان يقول لهم انا سلمة بن الاكوع واليوم يوم الرضع كل واحد بقى ايه عيل ها عايز يقف اليوم يوم الرضع شوية العيال اللي طالعين لنا دول ها اليوم يوم الرضع انا سلمة بن الاكوع تعالى لي اطلع لي لو جدع اليوم يوم الرضع حاجة تانية ده طيب نكمل في العفو كنا بنقول ايه تمانية العفو صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسعة العفو مقدم على الانتصار للنفس ربنا بيقول في القرآن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يعني إيه؟ واحد ظلمني واحد جار عليا الألم بألم ها ال- العين بالعين ده منطق والقرآن قال ينفع بس بشرط ألم بألم كلمة بكلمة يعني ايه يعني تاخد حقك بس وده خطر لانك انت لو خدت ألم فديت له عشرة كده بقيت ظالم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل فعشان كده خطر بس هتنتصر إذا أصابك البغي ماشي الدرجة اللي بعديها كمل الآية مش عايزين نقف وما ناخدش بالنا في اللي بعده قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله إنه لا يحب الظالمين يبقى العفو ولا ولا تاخد حقك بإيديك قال عفا وأصلح والعلماء استفادوا منها فائدة إن العفو محتاج معاه إيه محتاج معاه إصلاح لأن عادة العفو لوحده مش هيخلص الموضوع عايزين عفو ايه واصلاح لان العلاقة هتكون فاسدة العفو خلاص خلاص عايزين مش خلاص خلاص عايزين عفو وايه واصلح اصلاح ذات البين طيب عشرة العفو من الرفق والرفق احب الى الله من العنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق بالراحة على الناس بالراحة على الناس الناس مش مستحملة بالراحة ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على ما سواه وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت عايز بيتك ما يخشوش الشيطان عايز مراتك تمشي على صراط مستقيم عايز ولادك يطلعوا إن شاء الله ولاد ربنا سبحانه وتعالى يشملهم برحمته وبحفظه عايز تعيش في البيت متهني عايز بيتك يبقى سكن لتسكنوا إليها اسمع قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق الزعيق والشخط والنطر والغضب يبعد الملائكة ويدخل الشياطين 11 العفو يحفظ عرضك ويصون جاهك قال بعض الأدباء بعض الأدباء من غرس شجرة الحلم اجتنى شجرة السلم مش احنا عايزين سلام الله السلام مش احنا عايزين امان مش احنا عايزين هدوء مش احنا عايزين استقرار قال من غرس شجرة الحلم اجتنى شجرة السلم فيبقى ايه من اعظم الاسباب التي تحفظ العرض وتصون الجاه العفو 12 هي وصية النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه اهو ده الاختبار سيبكوا بقى من الكلام بتاع ايه الشكل والمناظر دي هو ده الاختبار لو انا عايز اقيم نفسي انا انسان متدين ولا لا شوف الاختبار ده واحد جه وقال لي يا كذا وكذا دي فعلا فيا ماشي وانا عارف فيه كذا وكذا وكذا اقول له بقول لك ايه ما تلم الدور ما تخلينيش افتح لك ما انت عارف البير وغطاه ما احنا دفنينه سوا انت مش فاكر ولا ان كنت ناس افكرك فاكر كذا ولا كذا ولا كذا لم الدور مش ده اللي بيحصل قال لك ايه بقى وان شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه هو اللي هيخسر في الآخر الجدع فينا اللي يعرف يعمل دي تتشتم بشيء فيك وما تتغطي وتروح ردد الكلمة بعشر شوف كده في المعاملات وفي الخناقات الزوجية هتلاقي كده اول ما يقول لها ايه يا كذا اي كذا بقى انت غبية انت مش عارف ايه تقول له اسكت بقى هو انا ده انا سكت لك بقالي سنين ده انت ده انت ده انت ده انت ده الله الله الله الله الله, الله. ما كنت حبيب القلب من امبارح ايه اللي حصل خدت بالك اه هي دي بقى المرأة المسلمة اللي ما تردش اللي تعمل ايه قال التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اخذ الشيطان اضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى اغز الشيطان اوعى تزعل مني ما تزعلش وبعد كده في لحظة الصفا بقى برضو يا ابو العيال ينفع تقول كده خلاص يا ستي كلمة وغلطنا فيها وخلصنا خلاص ده الصح لكن فين في بيوت المسلمين خدنا 12 حاجة الأخذ بالعفو واحتمال الإساءة وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي إن دلت على شيء 13 تدل على التواضع وتنفي عن الإنسان أخطر أدواء وأمراض القلوب الكبر ربنا ما بيحبش المتكبرين دول إنه لا يحب المستكبرين ما بيحبهمش التواضع بقى ربنا بيحب أهله قوي أهل التواضع وأهل لين الجانب قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه أنا اللي أنفع تدي دي آدم ليه خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين كبر إنما العفو خلاص ليه لأنه أصلا عندي مشاكل وأنت عندك مشاكل وكلنا بني أدمين فخلاص أنا أعفو عنك وربنا يعفو عني وغيرك يبقى في يوم من الأيام لما أغلط يعفو عني خلصت إنما هنشيل مش مستحملة أنا أخو المعاصي هكون مين يعني هكون مين أنا مذنب وسائر الناس مذنبين كل بني آدم خطاء فكلنا بنغلط فخلاص كده لو حسبتها كده 14 قال لك العفو من أهل صاحب العفو من أهل السخاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أهي قصة أبو ضمضم قال ومن أبو ضمضم قال رجل في من كان قبلكم كان يقول عرضي لمن شتمني فده السخاء ده الكرم هو ده مكارم الأخلاق حقا خدنا كم حاجة 14 أمر 14 بس أقف على أمر 14 عشان ليلة النص من شعبان تبقى هي كده أدي 14 حاجة لو لو تحليت بخلق العفو تحصلها طب ابقى من العافين ازاي بقى هات العملي بقى ما هو انت اللي انت بتقوله ده زي الفل بس طبقه عملي اعمل ايه عشان اعمل كده قال لك رقم واحد ان تعلم ان القوة والرجولة في العفو وليست في السفة ولا في علو الصوت سيبك من شغل البلطجية وسيبك من شغل الفتوات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصرعة الصرعة يعني ايه اللي مين اللي بيلمس الناس اكتاف انا كنت في الخطبة عايز اقول بس قلت على المنبر حاول لمس الناس اكتاف مش هتيجي فخليها في الدرس احسن ما السرعة قالوا ايه مين اللي بيعرف يلمس الناس اكتاف قالوا الصريع الذي لا تصرعه الرجال ده مين اللي هو بقى ايه اللي واخد المصارعة الحرة اللي واخد فيها المدينة الذهب اللي ما حدش بيعرف يقف قدامه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصرعة كل الصرعة الصرعة كل الصرعة قاعد يقولها اكثر من مرة الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرعه غضبه فليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الراجل اللي يبقى كده عشان كده انت اللي ليك القوامة ان ممكن زوجتك والنساء عاطفيين بتحسبها بقلبها فبتقعد بقى تلطش بالكلام وانت تقول لها يا بنت الناس ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش كده بلاش كده ما تستفزنيش ما تخلينيش ازعق ما تعملنيش وهي شغالة بس مباشر ما مش عايزة تسكت تعمل ايه بقى انت هو ده بقى جعل لك القوام عشان تعرف تملك انت اعصابك قلت لها بطلي ابعدي مش عايزين وجع قلب وتاخد بعضك انت ايه وتطلع شوية بعيد لغاية ما تقدر وتبقى بعد كده كلام او تعرف تسكتها اسكتي تسكت انما هتستفزك طلقني لو راجل طلقني لو راجل طلقني لو مش عارف ايه وانت تقول لها انا او انا مش راجل طب اهو يبقى انت مش هو ده الراجل يا جميل الراجل اللي يعرف يسكت ويبقى اهو شوف النبي بيقول ايه مم، يشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره خلاص بس الله المستعان اللهم اخذك يا شيطان يعرف يعمل دي لانه لو مشي معاها هي بعد خمس دقايق يقول لها كده تروح معيطه طب يا بنت الحلال ايه اللي جابك في كذا النساء كده ليه آه، عاطفية وعقلها بقى ما يبقاش معاها وخلاص غيرانة شوية اذا كانت عائشة عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق ربيبة بيت النبي قالت له ارى ربك يسعى في هواك عارف يعني إيه؟ ربنا قال للنبي ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ربنا بيقول للنبي عايز شوف مين منهم تطلقه طلقه وعايز مين تبقيه ابقيه اللي انت عايزه اعمله فده ربنا ها وده النبي قالت له ارى ربك يسعى في هواك الكلمة دي العلماء قالوا لولا انها بنت الصديق وانها غيور امرأة لكانت كلمة كفر تقول للنبي ربنا بيحبيك بس غيران غيرانة في عبد تمسك القصعة ها جاية من بيت ام سلمة ودب وكان جايبها خادم فراحت ماسكه البتاع وراحت زقها وقعت اتكسرت يعمل إيه النبي يلمها ويقول غارت امكم غارت امكم بس مش هيسكت عشان في عدل هاتي بقى طبق مكان الطبق ده ووديه لبيت ام سلمة مش هينفع مش ه- هيمشيها كده يعني بس في الاخر خالص ايه ده مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بين عائشة مش فاكر بقى جويرية ولا كانت مين التانية المهم اتنين من امهات المؤمنين وقعد النبي في وسطهم راحت ماسكة شوية عصر راحت رميها في وشها راح النبي موطي فدخل في وش دي وراح موطي الناحية التانية عشان التانية ترد عادي يعني عديها كده اقول لي بقى ده ادي عقل الرجال انما بقى لما كانت كسرت بتاع كده راح رافع ليه ايه ده هي دي التربيه هجيب لك ابو بكر بقى يبقى يربيكي ايه اللي انت بتعمليه ده ولا حاجه خالص. غارت امكم غارت امكم هو ده يبقى الرجوله ان انت تمسك اعصابك مش الرجوله ان انت ماشي الموضوع بالصوت العالي اتنين اذكر حسنات المخطئ وفضله يهون عليك يعني راجل غل برضه ما دي فين ال- شاهدها عارفين حاطب بن ابي بلتعه حاطب ده كان من اهل بدر الدنيا حصل فيها اللي فيها في فتح مكة حاطب عنده مجموعة من الناس من اهله في مكة خلاص مكة كانت خلصت يعني سياسيا خلاص انتهى الموضوع هو النبي داخل يفتح وهيخرج في عشر تلاف ومش هيلقى اي مقاومة خلصت اقتصاديا ضاعت آه، قوة عسكرية ضاعت خلصت فكان معروف ان النبي خارج يخلص فهو قال لك ايه شكلهم هيغدروا اول ما النبي يدخل صلى الله عليه وسلم بالجيش والعشر تلاف هيروحوا يدبحوا في اي حد فممكن يدبحوا في عيلتي انا ابعت لهم مرسال واقول لهم النبي خارج في عشر تلاف يعملوا لنا قيمة ساعة ما ايه يدخل يسيبوا عيلتي تأول وتأول فاسد وغلطان عشان كده لما نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قصة حاطب والنبي بعت صلى الله عليه وسلم اتنين الزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب لانه حاطب ادى الرسالة اللي هيوديها لقريش مع امرأة عجوز خرج لها سيدنا علي والزبير سيدنا علي دخل عليها بالكلمتين الحلوين يا امرأة يعني طلع الرسالة احسن لك والوضع كذا بالهداوة سيدنا علي بقى الزبير ما كانش بيتفاهم قال لها لتخرجن الكتاب او لأقطعن الثياب خلصي احنا لسه هنتكلم خلصي المهم ورجع بعد كده الى الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قال خلاص منافق وهيقطع رقبة حافظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اهي دي ان انت وانت عشان تعفو افتكر ايجابياته يعني انت عايز تعفو عن مراتك او هي مراتك عايزه تعفو عنك انت غلطت فيها مديت ايدك وكان غلط ما ينفعش وإياك تضرب على الوجه النبي حرم ذلك إنما لا اديتها كلمتين وجعتها بأي شيء آه، قلت لها لفظ ما كانش ينفع هي تفتكر لك اليوم الحلو برضه ابن حلال وطيب وغلبان ومش عارف ايه وضغوط الدنيا ومش لاقي دلوقتي فلوس و- معلش خلاص العكس ليا طيبة خالص وبتحبني وانا عارف وي وي وي بس الشيطان لما بيمسكها ربنا بقى يفضي الشيطان يلا خلاص شفت العفو يجي ازاي نفس الكلام مع خصومات الناس افتكر ايجابياته افتكر له حاجة حلوة هتعفو عنه انما طول ما الشيطان قاعد يقول لك ده وده وده وده ده شيطان مريض ده منافق ده بتاع ده مش عارف ايه اه والله ده انا هطلع عينه ده انا مش هسيبه ده انا هعمل ما هو الشيطان بيبص يخليك تشوف السلبي مش الايجابي رقم ثلاثة اذكر فضائل العفو وجزاء العفو وكظم الغيظ اللي احنا قلناهم ال 14 حاجة دول تساعدك على ايه انك تعفو اربعة تذكر مواقف واخبار الصافحين زي ما قلت لك النبي كان بيعمل ايه انت احسن من النبي ها يعني انت اللي هتاخدك العزة قوي وانت بقى اللي مش عارف ايه والنبي لا فلما تذكر مواقف الصافحين زي مين زي يوسف بقى يترمي في الجب ويتعرض لكل المخاطر دي وعايزين يموتوه واترمى في السجن وروضته امرأة العزيز وحصل له كل ده والبداية كانت من مين من اخوته البداية منهم وبعد كده لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين طبعا الكلمة السائرة اذهبوا فأنتم الطلقاء العفو رقم خمسة عشان تعفو تغافل وتجاهل قال الإمام الشافعي الكيس العاقل هو الفطن المتغافل يقول لك في فقه سياسة الحياة الزوجية الاول فاهم مراتك ان انت ذكي هي في الاول خالص هتشتغلك وانت بتشتغلها يعني عشان يعني في الاول خالص هتعمل نفسها مش عارفه ايه فاي هو مش هيعرف فانت فهمت اللي حصل فايه وضح لها بس ان انا ايه انا فاهم بس نطنش بمزاجي هي كده هتخاف ه... انما ايه فاهمك ان انت اصلا ما بت- ما بتاخدش بالك من الحركات دي اه هي ممكن تعمل اي حاجة قدامك آه عملتي كذا خرجتي سويتي لا طبعا وهي من وراء اعملي كذا كذا كذا ولا يهمك هو هو قاعد لنا انما انت بتبقى فاهم فتوضح لها بس ان انا ايه واخد بالي يعني. ومن غير شد وجذب يعني ايه زي ما النبي عمل كده هو كان يصح ان انت تعملي كذا ما تبيش تعملي كده ها خلاص مش بقى بخناقه توضح لها كده بالاشاره ما جاتش بالاشاره زود الجرعه شويه تعلى شويه لغايه ما هي توصل لها المعنى ده فتجمع ما بين الامرين ما بين الذكاء وما بين التغافل والتجاهل الراجل اللي بيمسك على مراته كل حاجه هو اسوا رجل في حياه المراه اللي هو قاعد على السكتة واللقطة على كل حاجة ايه ده انت عملتي كده انت سويتي كده هو كان كده اه، هذا لا يجوز هذا مش عارف ايه هو دي التربية كل كلمة كده بقى خلاص خنيق انما ايه خليك جدع صحح حاجة حاجة وهي لازم هيكون عندها اخطاء وانت عندك اخطاء فايه كل واحد يشيل التاني ويصحح اخطاء التاني بهدوء وبرفق ففي حاجات ما تمسكهاش عليها في الاول إيه، خليها ايه إيه، تاخد الخطوة دي وتسكت عن 3 4 5 اخطاء التانيين ما تقولش كل الاخطاء وبعد كده خلصنا من رقم واحد نخش في رقم اتنين بالهداوة كده انما كلهم هي هتخنق منك خلاص ما انت اذا كنت انت شايفني ما بفهمش وما بعرفش اعمل اكل وما بعرفش ادير البيت وعلاقتي ب- باهلك مش عارف عامله ازاي وايه بقى خلاص طلعت فيا القطط الفطسانه انما ايه عايزين نعمل الاولاني دي لا لا لا والله امي بتحبك وبتاع وتروح مصلح الامور ايا ما كان يبقى رقم خمسة ايه التغافل والتجاهل الكيس العاقل هو الفطن الذكي المتغافل السادس أن تتذكر أخطائك شوفوا اجعلها كده دايما أصل أنت عشان تتحمل ضرر الناس لازم تعرف أن أنت أصلا متحمل ضررك وشرك ومشاكلك وصبر عليها وكلنا ذاك الرجل ومفيش حد مننا ما يخافش من لحظة الوقوف قدام ربنا ولما ربنا يقررنا على ذنوبنا وأخطأنا وعيوبنا فدايما لما حد يعمل فيك حاجة افتكر كده أنا عندي ذنوب أخاف أن ألقى الله بها أنا سأعفو عنه فقط ليعفو الله عني فتهون لأن أنا عندي مشاكل تانية فتذكر أخطاء الإنسان يساعده على العفو عن غيره الأمر السابع تلمس العذر للناس وهي دي اللي بتخلص الموضوع هي مراتك علت صوتها معلش كانت عندها مشاكل والوقت ده كان عندها فيه العذر الشهري مثلا او كانت لسه خارجة من مشاكل كذا و- وتعبانة وعيانة وعشان كده آه، وجالها خبر مش عارف ايه هي حالتها النفسية بقالها فترة مش مستقرة دي مش مراتي ودي مش حالتها ابدا خلاص وهي تقول نفس الكلام والشخص فلان الفلاني اللي غلط فيك برضه معلش نرفزه والشيطان استبد بيه ده ربنا لما اتكلم عن سيدنا موسى الكليم اللي من اولي العزم من الرسل قال ولما سكت عن موسى الغضب يعني الغضب اللي كان بيتكلم مش سيدنا موسى ده سيدنا موسى اللي اسمه سيدنا موسى مسك الالواح المصحف يعني في الوقت ده كده الالواح اللي فيها الوصايا العشر راح رماها في الارض من شدة الغضب ساعات الواحد وهو غضبان ما يبقاش متملك قوي فمعلش كلنا بنغضب وكلنا بنتنرفز وكلنا بيعدي علينا التمس له عذرا فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر لا أعرفه فتلمس الأعذار للناس كان أبو قلابة يقول إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه تمانية حتى تعفو اقبل الاعتذار في الأولانية ايه تلمس يعني نقول لعله عذر هو جه اعتذر يعني هو جه في وقت من الوقت قال لي خلاص ما تزعلش بعد ايه يعني تفضحني في الشارع وتواسيني في الحارة والكلام بقى اللي بيحصل ده ويعني كذا يعني كذا اقبل عذره قال الامام الشافعي من استرضي فلم يرضى فهو شيطان قالوا اقبل معاذير من يأتيك معتذرا ان ان بر عندك فيما قال او فجر غلط او صدق اقبل عذره قبول الاعتذار من شيم اهل الايمان قال الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني هذه لقبلت عذره يعني شتمني هنا وبعد كده راح الناحية التانية قال لي ما تزعلش خلاص شفت ال- القلوب الصافية الحلوة مفيش مشاكل تسعة حتى تكون كذلك اترك اتهام النوايا اه هي دي المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي من بعد السياسة وغم السياسة لا آه، ده دول عايزين يعملوا مش عارف ايه لا يا اخويا ده التانيين اللي عايزين يعملوا ايه لا يا سيدنا ده هي مش كده خالص ده هو موضوع تاني ده جاية من بره لا دي جاية من جوه لا دي جاية من شمال لا لا لا لا ده منافق لا لا لا لا ده زنديق لا لا لا لا ده يا كله كده اتهام النوايا ده قصده كذا ده قصده كذا لو أن عندنا حسن ظن لما كان هذا الحال اترك النوايا واحذر ما غاب من الخفايا قال ابن سيرين في هذا المعنى رفعت إلى الوزير أبي غالب محمد بن علي الصيرفي سعايا برجل فوقع فيها فقال السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة حلوة دي قال له ايه السعاية اللي هي ايه انا آه، واحد راح لواحد قال له انا ما كنتش عايز اقول لك بس هو اللي حصل يعني انا بس من باب حبي فيك وخوفي على البلد عشان خاطر بس آه، الدنيا تجاه هو حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا وكأنك ما سمعتش حاجة فاول ما سمع الكلمتين وقع فيها فقال السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة ومعاذ الله ان نقبل من متهوك في مستور ان انا اسمع من واحد فاسق بنص النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة قتات نمام النمام ده فاسق النمام ده بيعمل كبيرة من الكبائر فقال ومعاذ الله ان نسمع من متهوك فاسق في مستور في واحد معرفش هو كده ولا لا ولولا انك في خفارة شيبك راجل كان كبير في السن لعاملناك بما يشبه مقالك ويردع امثالك فاكتم هذا العيب واتق من يعلم الغيب كلام ذهب كلام ذهب يبقى ايه لا تتهم نوايا الناس ابدا يبقى كم حاجة لغاية دلوقتي تسعة تسعة صح عشرة حتى عشان بلخص لكم بس الموضوع عشان موضوع كبير فبلخص لكم في نقط بسرعة يعني عشرة حتى تكون من اهل العفو عليك ان تعرف ان ذلك لا يكون الا بالمجاهدة يعني إيه؟ ما هو انا مش هطلع بع- خلاص بعد الدرس ده بقيت كده خلاص بقيت من اهل العفو خلاص كده انت خلاص خدنا كلام كويس بس انا متطبع بطبع واحنا ما بنتكلمش كلام انشا وانا بقول لكوش كلمتين والسلام انا بقول الكلام ده محتاج ايه بقى مجاهدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصبر بالتصبر وانما الحلم بالتحلم كان الأحنف بن قيس يقولون عنه أنه كان أيضا من الحلماء فكان يقول لست بحليم ولكني أتحالم قال لهم لا هو أنتم فاهمين أن أنا ما بغضبش لا بغضب بس بايه بضغط على نفسي لغاية ما يستقيم الأمر عندي طيب 11 من الأمور التي تعينك على العفو كذلك أن تلتزم بآداب المحادثة وهو المشكلة إن احنا بنتكلم بطريقة غلط فعشان كده بنستفز بعض قال لك يعني إيه؟ من أخطاء الأشياء اللي بيترتب عليها الغضب ويترتب عليها بعد كده الخصومات كثرة المزاح والمدح بالقول أو الفعل التهز... الهزار الزايد عن حد بيقلب لضده هزر خفيف لكن مش قوي قوي لانه ساعات بقى ايه تريقه في تريقه في تريقه في تريقه الاولانيه عدت الثانيه عدت بعد كده بدا يتضايق بدا يتنرفز قلب الهزار الى عداء اتنين الجدل اللي لسه قايلين عليه ثلاثة بذاءة اللسان والتفحش في القول بيصيب ضغينة قلة مراعاة مشاعر الناس مش حاسس بالناس انت فاهم نفسك ان انت الحاجة وقاعد بتطيح في غلق الله واخدها هزار او واخدها ضحك او واخدها كده ومحدش يقدر يتكلم فلا تراعي مشاعر الناس خمسة التصيد لعثرات الناس في ناس كده تلاقيها قاعده لك ماسكه لك الورقه والقلم بالغلطه شفت قال ايه اهو قال كذا كذا كذا مبتدع شفت قال ايه اهو دي كلمه كفر كافر ها ها بتعمل ايه بقى اه آه، الكلمه دي فاسد ايه يا عم خلاص مش متكلمين ده احنا هنروح في داهيه في ناس كده بتمسك لك على الهفوه بيتصيد وما يسكتش بقى فهذا صاحب قلب نسأل الله العفو والعافية وصاحب نفس ذبابية لا تقع إلا على القذر فلا تتصيد عثرات الناس وإنما عليك أن تأخذ بهذه الآداب حتى تصبر وتغفر وتتحلم من الحاجات الجميلة اللي تساعدك على الحلم وعلى العفو أن تقبل الحياة كما هي حلوة دي في واحد طول الوقت متسخط أنا جيت هنا ليه وأنا عايش في المكان ده ليه وليه طلعت في كذا وليه حصل كذا وليه معيش فلوس وليه مش عارف ايه انا مش فاهم ال- هو متسخط على كل حاجة على كل حاجة مش عاجبه حياته ومش عاجبه الدنيا ومش عاجبه خلق ربنا ومش عاجبه سنة ربنا ومش عاجبه شريعة ربنا ومش عاجبه حاجة في الدنيا فده على طول سوداوي انما الذي يقبل الحياة على هي ويعرف انها مكدرة ولازم هيحصل فيها مشاكل ولازم هتتأذي من الناس ولازم هتتخانق مع مراتك ولازم ابنك يوم يمشي عدل ويوم يمشي كذا ولازم ولازم ولازم ولازم تلاقي الفلوس تقل هو ده اللي هيحصل بشيء من الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لازم هيحصل كده فاقبل الدنيا كما هي فلن تكتمل لك زوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي بآخر عدي بقى الدنيا هتمشي كده لازم تبقى فاهمها حتى لا تتنكد بنكدها فلن تجد ولدا أو زوجة أو صديقا أو نبيلا أو دارا أو مسكنا أو مركبا أو مهمة أو وظيفة إلا وفيها ما يكدرها اوعى تكدر عليها خدت بالك فتقبلها على ما هي فيساعدك ذلك على على البلوغ لهذه المنزلة اختم لكم بقصتين على المشي عشان تبقى اخر حاجة صور رائعة ومشرقة للصفح كان عبد الله بن عون لا يغضب فاذا اغضبه الرجل يقول له ايه اتعلم بقى من السلف كان اذا اغضبه الرجل قال بارك الله فيك الراجل يقعد يتنطط قدامه يقول له جزاكم الله خير ربنا يحفظك يا رب ربنا يزيدك حسن خلق والله ربنا يهديك يا رب كده فطبعا اللي قدامه بيفرقع يعني هو ايه ده بقى ايه جبل التليج ده كلما سابه رجل او صنع به شيئا كان يقول بارك الله فيك وقال ابو عاصم النبيل صرع محمد بن الحنفية مروان بن الحكم يوم الجمل وجلس على صدره قال فلما وفد على عبد الملك قال له أتذكر يوم جلست على صدر مروان بيفكروا بقى ايه قال له فاكر انا رحت منزله ورحت ملمسه كتابه ومخلص الموضوع وبيحكي بقى لعبد الملك ابن مروان آه ابنه قال أتذكر يوم جلست على صدر مروان قال عفوا أمير المؤمنين قال أما والله ما ذكرته لك وأنا أريد أن أكافئك ولكن أردت أن تعلم أني قد علمت وعفيت عبد الملك التاني لما جاخل- دخل عليه وبقى بقى أمير المؤمنين وهو اللي قتل أبوه فقال له فاكر لما عملت كده أستر أنا إيه اللي جابني هنا أه، هيطير رقبتي قال له عفوا امير المؤمنين آه، خلاص بقى عدت وخلاص آه، موضوع تلك امة قد خلت قال له والله ابدا انت فاكر ان انا جاي انتصر منك انا بس بقول لك انا عارف وقد عفيت هو ده يزيده سفه الناس حلما هكذا الحلماء وكان بين الحسن بن الحسن وبين ابنه علي بن الحسين شيء فما ترك حسن شيء إلا قاله وعلي الثاني ساكت فذهب حسن فلما كان في الليل أتاه علي فخرج فقال علي يا ابن عمي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك والسلام عليكم أحلى سلام ده بقى فهمت اللي حصل ايه اللي حصل واحد قعد ايه مسكه ما سابلوش انت انت انت انت انت انت والتاني ساكت فسكت خالص لغاية ما المجلس انفض راح اللي ساكت ده راح للي قعد يشتمه وراح له بالليل وخبط عليه وقال له يا ابن عمي لو اللي انت كنت بتقول فيه فيا الكلام ده لو انت بجد صادق انا فعلا لازم اتوب وانا تبت استغفر الله يا رب اغفر لي يا رب ولو كنت انت كذاب في اللي انت قلته ده فربنا يغفر لك السلام عليكم ورحمة الله احلى كلام ده واحلى ختام ده عشان نتعلم قلوبنا تبقى صافية وما يبقاش فيها شيء من هذه الأمور نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة النصف وأن يرزقنا فيها المغفرة اللهم بلغنا ليلة النصف من شعبان واغفر لنا فيها ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار يا رب اجعل عاقبة أمورنا في بلدنا مصر إلى كل خير يا رب أمنا في أوطاننا يا رب أمنا في أوطاننا يا رب أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أطعم كل فقير مسلم اللهم اروي كل عطشان مسلم اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم